بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر وأعن بفضلك يا كريم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا بلغنا ليلة القدر ونحن في أحسن حال وتقبل منا صالح الأعمال اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان اللهم نجح أبناءنا وبناتنا واجعل الامتحانات على قلوبهم بردا وسلاما ووفقهم لما تحبه وترضاه اللهم احفظ نساءنا واحفظ بناتنا ورب لنا أولادنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين ثم أما بعد فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة ما تبقى لنا من شهر الصيام ومع اللقاء الخامس عشر بين يدي تفسيرنا لسورة الفاتحة من خلال رسالتنا الموسومة بتيسير الكريم الوهاب في تفسير فاتحة الكتاب وفي بداية اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا اللهم أمين أحبتي في الله بعد أن بينا فيما مضى من لقاءات منزلة هذه الصورة العظيمة صورة الفاتحة وبينا النصوص الواردة في فضلها من الصحاح ثم تكلمنا عن الأثار الباطلة والضعيفة والمكذوبة التي تتحدث عن فضل الفاتحة وتنتشر على ألسنة العوام وهي لا تصح ثم بدأنا الكلام عن أسرار الاستعاذة وأحكام الاستعاذة ثم تكلمنا عن أسرار البسملة ومواضع البسملة وأحكامها ثم بدأنا مع قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين في الدرس الماضي وتكلمنا عن مفهوم هذه الآية وعن أسرار الحمد وفي هذا اللقاء نتكلم عن تعريف الحمد تعريف الحمد الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم فهو ثناء على الله عز وجل بما هو أهله فهو سبحانه المحمود على إحسانه ومحاسنه فيحمد سبحانه على إحسانه فهو الذي خلق وأعد وأمد وبسط الرزق ووفق وهدى ويحمد سبحانه على محاسنه فله الأسماء الحسنى والصفات المثلى إذا نحن عندما نحمد ربنا جل جلاله فالحمد قمة الشكر نثني على ربنا بما هو أهله مع حبنا له وتعظيمنا له جل جلاله فهو المحمود سبحانه على إحسانه وما بكم من نعمة فمن الله فهو الذي أحسن إلينا فقد خلقنا ورزقنا وهدانا وهو سبحانه يحمد على محاسنه فله الأسماء الحسنى والصفات المثلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولذا يقول الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره في بيان معنى الحمد قال ومعنى الحمد لله الشكر خالصا لله جل ثناؤه دون سائر ما يعبد من دونه ودون كل ما برأ من خلقه بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد ولا يحيط بعددها غيره أحد في تصحيح الآلات لطاعته فالله جل جلاله صحح الآلات للطاعة الآلات جمع آلة أي كل ما خلقه الله فيك من آلات تحصيل العلم كالسمع والبصر والفؤاد جعل لك سمعا من خلاله تتعرف على الحق وتسمع الحق وتتأثر بالحق فجعل لك سمعا صحيحا جعل لك بصرا به تتفكر في عظيم مصنوعاته لتصل إلى وحدانيته جل جلاله جعل لك قلبا يعقل يتدبر يتدبر الآيات الشرعية وهذه الآلات منة عظيمة من الله عز وجل فهو القائل هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لماذا؟ لعلكم تشكرون جعل لنا هذه الآلات العظيمة التي بها نحصل العلم وبها نصل إلى الهداية وبها نتعرف على ربنا عز وجل بشرعه الذي أنزله على أنبيائه ورسله جل جلاله وانظر إلى دقة الآيات هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا فمن الله علينا بالعلم ولذا في سورة الرحمن قال تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان بدأ بنعمة العلم وهي نعمة الهداية وهي أعظم النعم مع أن نعمة الخلق سابقة لها ولكن قدمها هنا لبيان المنزلة أنها أعظم نعمة لأن وفق الترتيب الزمني نعمة الخلق تسبق نعمة الهداية ولذلك عندما سأل فرعون موسى عليه السلام قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى بدأ بنعمة الخلق ثم للترتيب والتراخ هدى أي نعمة العلم والهداية جاءت بعد الخلق وهذا من حيث الترتيب الزمني فالذي يسبق زمنا الخلق ثم يأتي العلم لكن في سورة الرحمن بدأ الله تعالى بالأعظم منزلة وهي قضية الهداية أولا فقال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان فكان التقديم هنا لبيان منزلة النعمة وفضل النعمة لا ترتيبها الزمني فربنا جل جلاله يبين هذه النعمة العظيمة حتى نشكره وحتى نحمده جل جلاله هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا يولد الإنسان لا يعلم شيئا لا يتكلم لا يعقل فتأتي النعمة رويدا رويدا نعمة العلم نعمة الهداية لذلك نجد أن الإسلام كان حريصا على هذه الفطرة أن تظل على استقامتها فأنت ولدت على فطرة نقية كل مولود يولد على الفطرة والفطرة هي الإسلام الفطرة أنك ولدت مهيئا للتوحيد لأن الله تعالى أخذ عليك العهد في عالم الروح قبل أن يخلق بدنك وجسدك قال تعالى وإذا أخذنا من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا إذا شهدت بأن الواحد هو الله المستحق العبادة وحده قبل أن يخلق هذا البدن في عالم الروح الآن خلق البدن أخرجك الله من بطن أمك إلى هذه الحياة الدنيا على هذه الفطرة النقية فيأتي الإسلام ليشمل هذه الفطرة بما يصلحها فبدأت السنن بداية من اختيار الزوجة الصالحة وهذا من باب الحرص على فطرتك النقية أن ينتقي الأب لك أما صالحة أما تقية نقية دينة وهذا من أهم عوامل الحفظ لهذه الفطرة النقية فوصى الإسلام من أراد الزواج أن يحسن الاختيار أن ينتقي أما صالحة تكون أم لأولاده فقال فاظفر بذات الدين تربت يداك ولذلك مهم أو جدا لمن يريد الزواج أن يستحضر تلك النوايا هي ليست مجرد شهوة تفرغها أبدا الزواج منهج حياة كامل لأسرة بيت أولاد واضح وجمال الوجه والمحاسن سوف يزول مع كبر السن وتبقى بقى مساوي الأخلاق كيف في كبر سنك تجد زوجة غير دينة لا خلق ولا دين مصيبة كبيرة جدا يا أخو فلابد أن تنظر للمآلات كيف تختار زوجة بلا دين فتكون سببا في ضياع أولادك لأنها الحاضنة والمربية أنت في عملك طيلة يومك من التي تربي هي الأم هي الحاضنة هي الحاضنة لأولادك يكتسبون من أخلاقها فلا بد أن تنتقي لوالدك أما صالحة وقل من يتدبر هذا قبل زواجه قل من يفكر في مآل زواجه وعاقبة زواجه وثمرة زواجه ودي مشكلة خطيرة جدا فحرص الإسلام على استقامة الفطر باختيار الأم الصالحة أيضا باختيار الزوج الصالح وهذا يطالب به الولي ولي المرأة إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض ولما سئل الحسن من أزوج ابنتي قال زوجها من صاحب الدين إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لن يظلمها إنه عنده دين يعلم إن في يوم للحساب فمش ممكن يظلم المرأة أبدا طيب يبقى من البداية لابد أن تنتقي الأم لابنك لابنك أو ابنتك طيب أحسنت الاختيار والولي أحسن الاختيار يأتي دور الأب في إطعام الزوجة من حلال لأن الطعمة تؤثر في المولود الذي يطعم أهله من شبهات لا شك أن هذا يؤثر في الأبناء لأن بدن الأم غذي بالحرام ودي مشكلة كبيرة جدا يبقى لابد أن يحتاط الأب في كسبه فلا يطعم أهله إلا الحلال الطيب إلا الحلال الطيب لأن الطعمة تؤثر طيب ثم ماذا يبدأ دور الأم إن حدث الحمل قبل أن يحدث الحمل في إتيان الأهل علمك الإسلام السنن بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا لماذا إن قدر بينهما الولد لم يصل إليه الشيطان أو لم ينخسه الشيطان يبقى حضرتك أيضا مطالب عند إتيان الأهل أن تتذكر ربك جل جلاله وأن تتذكر هدي نبيك عليه الصلاة والسلام ليه؟ الولد ينشأ على البركة لا يسبقك إليه شيطان انتبه لهذا يقول لك الواد ده معجون بمية العفاريت أيوة معجون بمية عفاريت صدقت لأنك عندما أتيت أمه لم تذكر ربك فسبقك الشيطان سبقك الشيطان وشاركك في ولدك دي المشكلة الخطيرة أوي يا إخوة فلا بد أن تتقي الله ولا بد أن تتذكر السنن لأن إتيانك للأهل عبادة في بضع أحدكم صدقة هكذا يكون المسلم صاحب الفطرة السليم يحافظ على فطرة الأبناء طيب حدث الحمل يجي دور الأم في هدوئها حسن خلقها سماعها لكلام ربها في إكثارها لذكر الله عز وجل فكل هذا يؤثر في جنينها وذلك يقول الطب الحديث أن حال الأم الحامل يؤثر في طفلها امرأة عصبية كثيرة الغضب بتأثر على الطفل يطلع هكذا عصبي كثير الغضب متعب ليه؟ اكتسب من أمه في ضيقها وفي عدم سلامة طبعها إنها كثيرة العنف كثيرة الصياح كما تكون تتعيط كثيرا وأن في المملكة تعيط يعني تعلي صوتها كده وتغضب مشكلة كبيرة جدا طبعا بيتأثر الطفل الأم اللي بتسمع القرآن كثيرا أثناء الحمل تؤثر في طفله يطلع عنده سكينة خشوع وحب لذكر الله عز وجل حب للطاعة نشئ في بطن أمي على هذا الأم التي تكثر الذكر تؤثر في طفلها يبقى لابد الأم تراعي هذا في فترات الحمل تكون هادئة الطبع وأنت لا تغضبها أيضا وتكون حريص كذلك تساعدها على عدم الغضب لأن ده بيأثر على طفلك تيسر لها سبل الهدوء والراحة لا تتعبها لماذا؟ لأن هذا يؤثر على ولدك أو ابنتك التي تحملها لك فهذه كلها عوامل لسلامة الفطرة وحفظ استقامتها طيب تم الوضع يقول لك أذن في أذني تثبيت للفطرة وتأكيد للفطرة يسمع أولى كلمات التوحيد وكلمات الرسالة وكلمات الطاعة طيب بعد كده نقول لك عق عن الولد بشاتين وعن الجارية بشاة ليه؟ من أجل أن تحصل فيه البركة إن ده شكر نعمة لئن شكرتم لأزيدنكم يبقى أشكر النعمة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة نسأل الله تعالى أن يمن على كل إنسان بذرية صالحة اللهم أمين يا رب يبقى لابد أن تشكر النعمة ثم تزيل عنه الأذى إن كان غلاما بحلق رأسه والتصدق بقيمته من فضة هذا أيضا من باب شكر النعمة وإزالة الأذى عن غلامك والحلق خاص بالغلام لا بالجارية دي كلها سنن بتتبع من أجل حفظ الذرية من أجل استقامة الفطرة هو الذي أخرجكم من بطون أمكم لا تعلمون شيء خرج الطفل ما يعلم شيء لا يتكلم ولكنه يبكي يصيح يوأوأ يتأتأ رويدا رويدا يبدأ يركب كلمة أو كلمتين واكتشف المتخصصون أن أولى الكلمات ينطقها الطفل كلمة بابا الأم تفضل تقول له ماما ماما مفيش فايدة بابا أول أول كلمة يقولها بابا ما بتزعلش طبعا هي هي عمالة طبعا أنت محاوطة بكل شيء لكن عايز يقول لك برضه انتبهي هناك رجل بيتعب لا ننسى فضله ولا ننسى جميلة أنا كده كده هقول ماما اصبري علي بس أنا عايز أقول هو الأول أذكرك بجميله هو السبب في تعبه في في جهده فلازم أتذكر أبي أولا وبعد كده بقول ماما برضه عشان ما يزعلهاش يبدأ يقول بابا يبدأ يقول ماما وعلى فكرة يا إخوة كلمة بابا كان العرب يستخدمونها وليست كما يقول ضيق الفهم تشبه بغير المسلمين هذا باطل معروف في لغة العرب ولكن التنطع هذا غير مطلوب في شرعنا أبي طب مش هيقول هيقول بابا ايه المشكلة وهيقول ماما يا سيدي ويعني لو قال بابي ومامي ما يقول يا سيدي حاجة غريبة جدا ايه التنطع ده بقى ها أبي وأصبح كلمة أبي معيار للالتزام عند الأولاد عند بعضهم يعني تجد الولد مثلا كده يا أبت يا أبي بتصلي ولا ما بيصليش مش مشكلة ما يصليش المهم يقول يا أبي يا بنت بتصلي أبي يا أخي الله يهديك آه ما تقول دادي يا سيدي ولا حرج تقول بابي ومامي وبابا وماما ودادي الاب يقولوا دادي نعم آه الله يكرمك حتى هو الطفل ب- فطرته كده سبحان الله الف... اللي يقول لك تشبه الولد أو قال بابا أول ما نطق باب باب باب باب باب هو بيقول كده الولد فطرة يا إخوة لكن في بعض الناس يا إخوة دي مشكلة خطيرة جدا تحذروا منها اللي هم يتتبعون شواذ العلم دول وليسوا من أهل العلم كان الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله كان يقول عن تلك المسائل اسمها المسائل الطبولية لأنها يضرب لها الطبل بتسمع يعني عارف أنت الطبلة كلها هوا فاضية حتة جلدة وفاضية من الداخل لكن بتسمع عاملة صوت اه صاحبنا برضه يدور لك ينكش لك يا أخي انشغل بالعلم النافع انشغل بالعقيدة والمنهج انشغل بتحصيل العلم الشرعي سيبك من تلك الشواذ التي لا أصل ولا دليل عليها ولكنه التنطع هلك المتنطعون كما أخبر النبي الأمين قال بابا يا سيدي زي العسل ولا شيء فيه طيب نبدأ عن طريق تلك الآلات التي منحه الله إياها نبث فيه العلم رويدا رويدا وده اللي بنقوله يا إخوة علمي وعلمك مسبوق بجهل هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا دي البداية بداية فيها جهل ما فيها علم طيب ده مش البداية فقط يا شيخ أحمد والنهاية كمان قال تعالى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وفي آية بعد علم شيئا مع كبر السن يرجع العلم يقل بل هناك من يصاب بالوهم والاختلاط وغياب العقل ويضيع العلم يبقى نهايتك كمان ايش جهل وذاك يقول لك مع كبر السن الانسان محتاج يعامل كالطفل شوف كنت بتعمل لطفلك ايه بالداديه ازاي وتلعب معاه ازاي وتصبر عليه كذلك الاب لما يكبر جدا في السن محتاج نفس المعامله دي هو كان بيعاملك كده لازم انت ترد الجميل شوف السنن بقى ولكن هل انت تفعل ما يفعله ابوك فيك هي دي القضيه هي دي القضية الأب يفعل هذا بحب وسعادة يا سلام لما تقعد تسأله وانت صغير وتجري ويجاوبك على السؤال الواحد 100 مرة وهو سعيد نفس السؤال وما يتضجر يجي بقى هو يسألك السؤال نفسه مرتين ثلاثة يوه أنا ناقصك ما أنا جاوبتك ما أنا قلت لك أنت تعبتني أنت زهقتني الله الله الله الله الله, الله. ده هو كان بيسمع لك في السؤال الواحد 100 مرة ويحطك على كتفه ويجري بيك وفرحان ابني بدأ يتكلم ابني بدأ يسألني ايه اللي جرى لك انت بقى ما ترد الجميل بقى مش حامله الوقت عشان كبر تعب يقول لك اصل ابويا بدأ يخرف يخرف لا حول ولا قوة إلا بالله يقول لك أبويا طب اتأدب يا أخي تقول أبويا اتأدب اتأدب هذا أبوك أصله دقة قديمة دقة قديمة وانت اللي دقة جديدة ما شاء الله عليك والله يا ابني لما فتنا القديم تعبنا الجديد جل- جلب لنا الخزي والنكد والانكسار دقة قديمة مش فاهم انت اللي فاهم يعني سبب وجودك أصبح الآن مش فاهم اللي تعب وشقي وربى اللي كان بيحرم نفسه من راحة بدنه حتى يطعمك وحتى يكسوك الآن بقى دقة قديمة مش فاهم سبحان الله ما أقسى قلبك هذا هو أبوك اللي تعب كما تتعب أنت اليوم من أجل ابنك شوف حالك بقى مع ابنك أنت الصغير ده شوف حالك يا واد مع حمزة كيف تصنع معه كيف تداديه كيف تلاعبه كيف تصبر عليه شفتك انا وانت عمال تناقش حمزه حمزه يقول لك عاقل يجي ولا ادم اه ادم يقول له موس عاقل وما صبر عليه موس عاقل وعاقل و- وعمال يلغيه ويداديه واحنا بنلغيه طيب يا حمزه باشا بكره على العربي هذا يكبر في السن هتقول له برضو كده عربي عاقل وحمزة موس عاقل ولا هتعمل ايه دي مشكلة هي دي القضية لازم نغرس في أولادنا هذه القيم يا إخوة الأب والأم بر الوالدين فالأب مع الكبر هيقل نعم يقل علمه هينسى هيبدأ يكرر الكلام كثيرا كما كنت تكرر وأنت صغير قلت لكم من قبل يعني وأنا بتابع كده على اليوتيوب ففي بعض المشاهد المفيدة اللي فيها تربية حتى عند الغرب آه فجابوا مشهد كده رجل مسن أبيض الشعر كبير السن يجلس في حديقة بجواره شاب صغير في العشرينات الشاب ماسك كتاب يقرأ فيه الراجل المسن جالس بجواره ف أمامهم شجرة كده في الحديقة عليها عصفور فالرجل المسن بي- يخاطب الشاب يقول له يا ولدي ما هذا الطائر نظر كده ساب الكتاب ونظر قال له عصفور ورجع يقرأ تاني بعد لحظات كرر الرجل المسن نفس السؤال أتري ده أبوه وده ابنه قال يا ولدي أقول لك ما اسم هذا الطائر راح بدأ ي- بدأ يغضب عصفور ورجع تاني يقرأ بعد لحظات الرجل المسن المرة الثالثة يا ولدي ما اسم هذا الطائر راح ماسك الكتاب كده وقفله قلت لك عصفور الراجل قام من جوار ولده ودخل البيت بيتهم جنبي على طول بعد لحظات جايب معاه دفتر كبير كده اسمه دفتر الذكريات راح فاتح أولى الصفحات واداها لابنه يقرأ ماذا قرأ الابن؟ قرأ في يوم كذا سنة كذا بلغ ابني عليه هو ثلاث سنوات وكنت ألعب معه في هذه الحديقة فسألني عن طائر فوق الشجرة ما اسم هذا الطائر قلت عصفور كرر السؤال 21 مرة وفي كل مرة أقول عصفور وأنا أضحك وأحمله على عنقي وأجري به في الحديقة فقرأ الشاب وبكى ونظر إلى أبيه معتذرا هو ده الأب يا إخوة هو ده الأب أه والله يا إخوة هكذا نفعل مع أولادنا الصغار أنا عندي ابني أحمله يوم الجمعة على المنبر وأنا سعيد أخطب الجمعة أنا أحمله وهو يجلس بجواري وأنا سعيد يخاطبني وأخاطبه وأسمع له ورغم ما فيه من مشكلات وأسمع له وأخاطبه كأنه رجل كبير هذا هو الأب لا أتحمل ألا أسمع صوته يوما ورغم مشاغلي أطلب منهم أن يسجل لي رسالة حتى إن فرغت ليلا أسمعها لأنه ينام هذا هو الأب لا أطيق ألا أسمع صوته هذا هو الأب فلابد أن تتعلم يا ولدي أن الأب في الكبر يحتاج منك إلى رحمة يحتاج منك إلى رفق يحتاج منك إلى بر إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا شوف يلفت نظرك إلى هذه الفترة كما ربياني صغيرا كم عانت الأم وكم عانى الأب في تربيتك كبر الآن احنا بنتكلم عن الحمد اهو المخلوق يحمد على إحسانه والخالق جل جلاله يحمد على إحسانه ومحاسنه سبحانه جل في علاه فالكبر قلة في العلم ذهاب للعلم نسيان للعلم فعلمي وعلمك هكذا مسبوق بجهل وينتهي بجهل طيب وبين جهل البداية وجهل النهاية وما أوتيتم من العلم إلا قليلا بتتكبر ليه بقى أنا دكتور طيب بس اهدى الله يكرم اهدى يا دكتور الله يهدى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا اهدى يا دكتور الله يبارك فيك يا دكتور وفوق كل ذي علم عليم أنا معايا ماجستير طب بس اهدى الله يكرم اهدى الله يكرم اهدى قد يكون الأعراب في البادية الذي لم يحصل ما حصلت أنت أعلم منك بربك اسكت فالعلم ليس ما تقرأه في الكتب هذا العلم علوم القلوب يا إخوة أن تعرف ربك حقا يا ما ناس حصلوا درجات علمية في الدنيا ولا يحسنون قراءة الفاتحة ولا يعرفون ربهم فالعلم حقا لمن عرف الرب جل جلاله فحمده هذا هو العلم واضح فانتبه لهذه القيم فالله جل جلاله أخرجنا من بطون الأمهات بهذه الكيفية ومن علينا بالآلات سمع وبصر وفؤاد ألا نحمده جل جلاله الذي منحنا آلات من خلالها نطيعه نتعرف عليه تخيل نفسك حرمت منها فقدت البصر مثلا فقدت السمع فقدت القلب وهو العقل كثيرون في الدنيا جعلهم الله آيات لنا جعل لك من فقد سمعه لماذا؟ آية حتى تنتبه حتى تشكر ربك وتحمد جعل لك من فقد بصره وأنت تراه بل وتعايشه تراه في الطرقات يحمل عصا بيده يطرق بها على الأرض يتحسس الخطوات وأنت تراه وقد يصطدم بك لأنه فاقد للبصر أنت عندك البصر لماذا جعله جعله لك آية وكرمه هو بفقد بصره نعم نعم تكريم الله يا إخوة قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال الله تعالى إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر فليس له ثواب عندي إلا الجنة الله أكبر شوف التكريم يا إخوة اللي يصبر على فقد البصر الجنة ابتلاء في تكريم في تشريف قال لنا بعض الإخوة من أهل العلم في مصر عالم نحسبه يعني وفاقد للبصر لكن عنده بصيرة فكان يجلس ليعطي الدرس ويقول الحمد لله الذي ابتلاني بنعمة العمى حتى لا أرى الاسترتش وكان في دعابة عالية قوي طبعا الاسترتش ده اللي بتلبسه المرأة ده البنطلون الرش ده اللي بيبين كل جسمها ده فانا وطي اقول له يا عم الشيخ عرفت منين يقول لي بيحكوا لي يالا بيحكوا لي هو مش شايف يعني فشوف ولا لفت نظرنا لنعمة من الله عليه بها ما بيرى الشهوات يحكي لنا قصة كده جميلة حدثت معه في إيطاليا هو دايما كان يروح في شهر رمضان في مسجد في ميلانو في إيطاليا للدعوة يعني فأقول يا واد يا سيد في يوم كده أخذني بعض الإخوة يعني نتسوق عشان بقى يجيب هدايا لأولاده يعني فسحبني الأخ ودخلني محل وبعدين كانت البياعة امرأة طبعا بيتكلم كده تحس بقى انه بيوصف لك وصف غريب يعني فعندما رأتني طبعا لابس عمة الأزهر والجب عالم شكله عالم فقالت لرفيقي أريد أن أقدم هدية لهذا الشيخ قلت أقبل الهدية فجابت لي وقت ساعة بتاعت العميان ليه باللمس عرفت الساعة بكتينة يعرفها أبو أحمد الحجم بسلسلة كده كانت طلبت زمان حتى الله يكرمه حتى البناطيل الجنس عاملين لها الجيب الصغير انت عارف عاملينه ليه؟ انهم قديما رعاة البقر كانوا عاملين الساعات دي فكان دي بتاع ال... وظلوا يعملوا لك برضه كده يعني ده ده بيقول لك انت راعي بقر يعني حط هنا الساعه الجيب الصغير ده اللي من فوق ده ها اتحط فيه الساعه ام كتينه دي ايوه والسداري السداري وكان قديما كده حتى اهل السنه يعملوا التوب في هنا جيب صغير من فوق هنا كده في الكم كده تحط فيه جيب صغير ده بتاع الساعه ام كتينه اتعلموا حاجه عشان بتلبسوا مش عارفين تلبسوا ايه حتى اللبس مش عارفينه فبيقول لك اعطتني هذه الساعه فيا واد يا سيد انا خدتها ورجعت مصر فقلت بقى لما ارجع ايطاليا لازم اجيب لها هديه ورحت يا واد يا سيد جبت لها جلابيه جلابيه جلابيه هم يحبوا الملابس القطنيه قوي في ايطاليا او الاجانب عامه فبيقول لك ورحت لما رجعت مرة تانية وخدت رفيقه قلت له وديني المحل عند البياعة اللي ادتني الساعة فراح أول ما شفت عرفته ورحبت بيه فقال لها الشيخ جايب لك هدية فراح مدي لها الهدية دخلت هي قاست في المحل جوه عندهم مكان بروفات ده وخرجت مبسوطة جدا على مقاسها بالضبط الطول مظبوط الحجم مظبوط فبيقول لك فتعجب رفيقي قال لي يا شيخنا انت عرفت منين مقاسك وانت لا ترى قال له اسكت يا ولا احنا بنشوف بقلوبنا يا ولا انا لما حد بيكلمني بشوف مستوى صوته فين فاعرف طوله ومن صوته اذا كان رقيق ولا ضخم اعرف تخن ولا رفع ان شاء الله يعني عجيب أذكر مرة كنت معه في قافلة وبعد صلاة العشاء قال لي يا واد يا سيد قلت له نعم مولانا خير قال لي تعالى معايا عايز اتصل بالأولاد بالتليفون اللي موجود في الشارع ده في عاملهم كباين في الطريق كده نزلت وصلنا عند ال... كنت أول لسه كان لسه يعني تاني لقاء بالشيخ ما كنتش أعرفه وأنا عارف إنه أعمى فلما وصلنا عند الهاتف بقول له يا مولانا اديني رقم التليفون عشان اتصل لك بيه قال لي يا دوعة فين بس التليفون قلت له اهو قال لي خد بس حط العمله دي في المكان حطيت العمله الشيخ راح ماسك البتاع كده والله ماسك السماعه تك تك تك تك تك تك تك وبدا يتكلم نص ساعه مع اولاده انا بقى النص ساعه كلها عمال افكر هو بيضحك علينا هو مش اعمى فانا مشغول بعد ما خلصت قلت له يا سيدنا الله يكرمك اصدقني حضرتك قال لي يا واد التليفونات دي رقم خمسة يا واد ده عليه علامة اتعلموا بقى فأنا عارف ده رقم خمسة بحط دي على خمسة أبو علامة وعارف بقية الأرقام فين هنا اتنين هنا واحد وأنا حافظ الأرقام كلها أنا يا واد رقم التليفون أسمعه مرة واحدة أحفظه سبحان الله يمن الله عليهم بحافظة غريبة تقول له رقم الهاتف مرة واحدة انا بقالي 10 سنين فانا مش عارف احفظ رقم هاتف بتاعي انا تليفون والله العظيم قولوا بقى للشيخ محمدي ربنا يحفظه مرة واحدة خلاص اتسجل في الذاكرة رقم الهاتف 14 رقم عندنا في ألمانيا أهو أنا حتى الآن لا أحفظ رقم هاتفي والله يا إخوة كل اللي يجينا راح مطلعه له من التليفون انا كاتبه على التليفون افتح اقول له الرقم لدرجه كمان نسيت رقم تليفون البيت عندنا اذكر اذكر والله يا اخوه لما اول لما دخلنا التليفون الارضي في البيت في مصر يعني الكلام ده من حوالي اكثر من 20 سنه التليفون دخل النهارده فبعد اسبوع انا كنت خارج في مشوار وعايز اتصل بالاهل والله ما عرفت الرقم نسيت الرقم رقم الهاتف بتاع البيت ومش عارف من كان من خمس ست ارقام ولا كام انا حتى مش حافظه دلوقتي شفت بقى الشيخ محمد ربنا يحفظه شوف النعم اللي عنده ومتزوج أربعة الله يبارك يا مولانا يقول لي اقعد اسكت يا ولد لا لا لا ما عندوش طليانية ده الله يبارك فيه ويحفظه والله وحشنا سبحان شفت ال... شفت الذكرى الطيبة تجر لك من تحب لم أره منذ عشر سنين ربنا يحفظه ويبارك فيه المهم يا إخوة اللهم أن عليك أنت بنعمة البصر بقى خلاص وجعل لك آيات في الكون يبقى عندك البصر وفاقد نعمة تبقى مشكلة شوف هو ما عندوش البصر لكن عنده نعمة وبيحمد ربنا على نعمة العمى يا الله لأنه رأى في الآخر عطاء رأى العطاء أنا عندي العطاء ومش شايفه دي المشكلة الخطيرة جدا يا إخوة فلا بد أن تحمد ربك الذي منحك الآلات قال وتمكين جوارح المكلفين لأداء فرائده دي نعمة أخرى يا إخوة إنه يمكن جوارحك إنها تطيع وتأدي العبادة وتأدي الفريضة مكن جوارحي أن أصلي بين يديه دي نعمة محتاجة شكر مكن جوارحي أن تذكره وأن يلهج اللسان اللسان بذكره فدي نعمة وهكذا لابد أن ترى النعم قال مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق شوف الأرزاق بقى الزوجة رزق الولد رزق الصحة رزق الآلات دي كلها رزق المال جزء صغير من المال الناس فاكرين الرزق هو المال لا لا لا ياما ناس عندهم اموال ومحرومين من الرزق اه والله يا اخوه عندهم ملايين ومليارات ولكن ليست لهم يكنزوها لغيرهم ويحفظوها لمن ياتي بعدهم هو بس يتباهى عندي 3 مليار ماشي واحد يقول لك عنده 70 مليار ماشي فين هم فين محطوطين فين ناس خلاص مش بتوعه اه الله يكرمك لا يملكهم هياخدهم غيره وهو يتحاسب على كل سنت فيهم سلب ونهب وسرقة و... يبقى انت في نعمة ولا لا يا اللي يا دوب بتجيب سندوتش طعمية ومبسوط انت اللي في نعمة والله معاك جنيه بتروح تجيب سندوتش صح هو مش عارف يجيب السندوتش ده يا عم الشيخ ما هو بياكل ما هو بياكل بياكل من سحت بياكل ولا يهنأ وربما تجد في علل الدنيا كلها انت ممكن تاكل سندوتش فول هو ما يعرفش ياكله لو كله يموت انت ربنا مديك معده عماله تكسر الحجر عمال تاكل وتقرقش والعظم ده في ناس بينسوا ياكلوا العظم لا عم الشيخ صدق وقعت ولا يهمك وقعت فين دخلت المعده الواد يبقى ياكل بقى يقول لك بلعت النوى ابلع ولا يهمك هتلاقي معدة عمالة تكسر الحجر سبحان الله شفت بقى النعمة اللي انت فيها الواد كل يوم بياكل تونة في السحور وجايب علبة 6 كيلو بس انا حرمته منه قلت له مت... كام كيلو 2 كيلو اه خليها يا حسام زي ما قلت لك في الشمع الاحمر غيرك بقى ما يقدرش ياكل التونة دي اصلا يموت فاحمد ربنا دي آيات يا إخوة والله احنا بنقعد ناكل في ناس يا إخوة أكلهم بحساب أه والله العظيم ما بياكلش حاجة غير حاجة معينة كما ذكرت لكم الرجل أعماله والله كبير جدا ملياردير كان دعانا مرة في رمضان في أول رمضان مع بعض الطلبة والمشايخ حاطط يا إخوة على المائدة كل ما تشتهيه النفس من أنواع اللحوم هو بياكل إيه؟ والله العظيم قدامه كوباية زبادي وتقريبا شوربة خضار قعد أقول له يا شيخنا يا حاج كل قال له يا ريت يا شيخ ممنوع ما أقدرش آكل حاجة من دي خالص ما بقدرش ممنوع من أكل اللحوم مريض وعنده مليار مل- ملايين وانت كنت في الوقت مش- لا تملك حتى تجيب سندوتش فول وقاعد بتاكل الخروف اللي هو حاطه مشوي اه وعمال تقطع وتمزمز وت- وتسلك وتعمل وهو مش قادر ماسك هو بينظر بس كده اه والله انا عايز اجوعك عشان تش... عشان تشعر بالنعمه شفت انت على مائده الفطار يتشكل علينا كام نوع من الاطعمه يوميا كل يوم نوع غير نوع مش عارف ايه دي اكله مغربيه ودي اكله سوريه ودي اكله مصريه ودي اكله كذا والمعده شغاله وقابله وبتاكل غيرك ما يقدرش غيرك لو اكل اللي انت بتاكله ده يموت اه والله العظيم من اصحاب الاموال دول مرض السكر اه مرض السكر يرتفع السكر آه.
السكر خطر السكر شوف انت تاكل تمر ازاي يا عيني مريض يبقى نفسي اكل تمره لو كلها تتعبه وبياكلها وبتتعبه انت بتاكل ولا على بالك يبقى انت في نعمه ولا لا آه.
والله في نعمه الحمد لله غيرك عنده اموال لكن لا يملكها انت بقى اللي معاك بتملكه ودي نعمه اللي بجيبه بفرح بيه العيال الواد عايز ايه عايز كذا روح هات له كذا وهات له كذا العرب يقول عايز بدله ظابط نجيب لك يا ابني بدله لواء ظابط بس البس لواء نجيب لك ولواء الماني كمان مش مصري وجبنا له بدله لواء آه. اللي بيجي بيروح على ببص اتبسط وابسط الزوجه وابسط الاولاد وانا مبسوط وانا سعيد ولا شايل هم التاني بقى عنده هم ايه البنك البورصه سوق الاعمال ال- اتخرب بيتنا الاسعار مش عارف ايه الماده الاوليه مش عارف مش عارف نجيبها مش عارفين نصدر مش عارفين نستورد ميت بيموت كل يوم وانت عمال تضحك جبت بدله الزوج وانا سعيد وفرحان وبعد ما جبناها اكتشفنا مفيش فيها القميص الابيض اللي على الصوره رحنا اشترينا له قميص دخلناه جوه كده بيحكوا علينا جابوا الغيار الخ- الداخل- الخارجي بس بس كان مع العصايه يعني بتاعت ال... بتاعت الشرطه دي هو اهم دي حاجه عنده يعني، مع العصا فانا عايز اخليك تستشعر النعم اللي انت في غفله عنها انت مثلا تتحرك براحتك اه والله انا ممكن الشيخ سيد ينزل مصر عايز اكل ترمس على كورنيش النيل بمشي براحتي خالص ولوحدي لا غيرك لازم يمشي بحرس وما يقدرش يتحرك براحته اه والله العظيم والله ما يقدر يتحرك لوحده بل حركته بأوامر امتى تخرج امتى تدخل انت في اي وقت اخرج كيفما شئت كل ما شئت اشرب ما شئت يا الله نعمة دي ولا مش نعمة يعمل اه والله نعمة المشاهير دول يقول انا مشاهير انا اذكر في برنامج كده جاء جاء بعضهم كده بيسألوه يعني تتمنى ايه قال نفسي اتمنى اكل شوية ترمس على كورنيش النيل زي الناس ما اقدرش يا اه والله ما اقدرش شوية ترمس بخمسة جنيه بجنيه ولا على في اسكندرية عند كوبري ستانلي وبليمون و... عظمة يا ولد هو ما يعرفش يعمل كده يقول لك ما بعرفش امشي في الشارع ما بيعرفش يمشي في الشارع زي الناس دايما في السيارة مقف- م- مقفلة وشغلة شوف انت بقى ربنا من عليك بإيه بتمشي تسلم على الناس براحتك والناس يسلموا عليك وتقعد مع الناس والله يا إخوة أنا عايزك بس تستشعر النعم أنزل أجازة في مصر تجار والمعلمين اللي في الم... أنا في منطقة شعبية خالص يعني راجع من محاضرة بالليل يقابلني الحاج صلاح توفيق هو يسمعني الآن صاحب محلات بيع جملة وكذا قاعد يا عم الشيخ سيد يعمل لي هكذا تعالى قول له قول له انا جاي لك اهو اروح قاعد جنبه على الكرسي راجل بكاء صالح والله يا اخوه يا ولا اعمل الشاي لعم الشيخ سيد يقعد يجيب الشاي انا بقى نفسي اسالك سؤال اسال عم الحاج صلاح يقول لي يا عم الشيخ سيد ايه عوامل الثبات يا عم الشيخ سيد ده احنا تعبنا قوي القلب يا عم الشيخ سيد ويبكي اجلس مع عم صلاح نص ساعه نتكلم عن عوامل الثبات وقبول التوبه وكذا وكذا وسؤال عم صلاح اعمل له خطبه جمعه يوميا على كده عم صلاح اول ما يشوفني بالليل عم الشيخ سيد اروح اقعد جنبه تقعد مع الناس الناس مبسوطين بيك وتسلم على الناس تخلص من عند عم صلاح قدام شويه كده عم جمال بتاع العصير هيسمعني برضه يروح صاوي بالعصير وانا في الطريق اشرب العصير يكون معايا الواد حسام حسام ما بيشربش عصير عايز مانجا يعمل له مانجا وكوكتيل ليه ولاخواته الله ونقعد مع عم جمال مبسوطين وب- عليك وبنضحك وبيسأل وبنتكلم أحوال الناس وأحوالكم عاملين إيه والناس في ألمانيا إيه أخبارهم يجي ساعتين في الطريق عشان أوصل البيت قاعد مع ده وقاعد مع ده واضحك مع ده وده يضحك معاك وده يطمئن عليك وده براحتي غيرك ما يعرفش يعمل كده ما يعرفش يمشي في الشارع مع الناس بل غيرك لما ربنا يعطيه تكبر عن الناس مش عايز يشوف الناس ودي مشكلة خطيرة جدا أعرف أحدهم بقى نجم نجم في الدعوة يعني كان في حي بسيط شعبي مع الناس الحلو هم دول الناس يا إخوة والله أنا دايما بقول كده هؤلاء هم الناس الحقيقة الشعبية البسيطة دي هم دول الناس هم دول الناس اللي يتعاش معاهم ابن البلد اللي يحفظ غيبتك ويحفظ أهلك في غيابك ويراعي ولدك وانت غايب هم دول الناس اللي يسأل عنك باستمرار ويطمئن على أولادك هم دول الناس فصاحبنا بقى خدته نجومية الدعوة والفضائيات وكذا وكذا شوية شوية راح خد فيلا في التجمع وساب الناس البسطاء ماشي ربنا احنا نتمنى لك الخير شوية شوية كان يزور الناس كل شهر مرة شهر شوية شوية بعضهم يحكي يقول لك بيقابلنا في الطريق ما بيسلمش علينا بيقابل أهل الحومة بتاعته كما تكون ما بيسلمش بيتهرب من الناس لأنه خلاص بقى ما علية القوم ازاي بقى يعرف حسام وصلاح ولا حسام الآن بقى عايش في كومباوند بحراسة و... سيارة فخمة ويعرف الناس اللي ايه ولا تعرف تتصل بيه ولا تسلم عليه دي مشكلة خطيرة جدا يا إخوة مشكلة خطيرة جدا يبقى أنت في نعمة ولا لأ أنت بتمشي براحتك تروح في أي مكان براحتك اشرب حمص الشام وكل ترمس وأزأز لب خد ولادك العب معاهم براحتك اتمرجح أنا شوف الشيخ ده بتمرجح أنا وابني قدام كل الناس آه والله بركب معاه المرجح ومرجحه يمرجحني نعمة يا إخوة والله نعمة نعمة إنك تعيش ببساطة هو ده الإسلام مش سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس بين أصحابه فلا يعرف من بينهم من شدة تواضعه مش سيدنا النبي كانت الجارية تأخذ بيده فيمشي معها في طرقات المدينة ليقضي حاجتها مش سيدنا النبي لما يقابله الصحابي يسلم عليه بإيديه لا ينزع يده حتى ينزع من صاحبه من ص- صافحه هو ده النبي يا أخو رغم مشاغله رغم ابناء أمة وإقامة دولة النبي كان عايش وسط الناس بيتكلم مع الناس بيتعهد أصحابه يربي أصحابه هكذا يكون نعمة فإذا احمد ربك على ما أنت فيه من نعم اوعى تغفل عن النعم والله يا إخوة الإنسان لو ظل يتكلم عن نعمة واحدة, نعمة واحدة لفانا العمر وما وفاها حقها من شكرها نعمة واحدة من نعم الله عليه علمتم لماذا نحمد الله يا إخوة والله جلوسنا ده نعمة كم من محروم من هذه المجالس والله أخ كان معكم هنا الآن في تونس ربنا يحفظه طالب علم كلكم يعرفه أخونا أخ سامي ربنا يحفظه وينفع بيه يرسل لي رسائل يقول لي والله يا شيخنا لو كان ينفع أشتري مجالسك لاشتريتها بالمال نفسه يرجع يجلس مجلس تاني مع إخواني في مجلس علم والله هكذا بالنص يقول لو ينفع أشتري المجالس لاشتريتها لما بعت وانتقل بقدر الله عز وجل فالشاهد ان انت في نعمة يبقى لازم تشكر هذه النعمة جلوسنا ده نعمة أن نجد من يذكرنا بربنا نعمة أن نجد مسجدا يذكر فيه الله وإحنا من ضمن من يذكرون الله نعمة أن نجلس في مجلس يباهي الله به الملائكة نعمة ونحن في غفلة المجلس ده يا إخوة الله والله يباهي به الملائكة ويذكرنا الآن بأسمائنا أمام جبريل وميكائيل وإسرافيل تخيل اسمك الآن يذكره الرب أمام جبريل ده الإنسان لو اسمه وصل لمسؤول كبير أوه على الفرحة اللي بيفرحها المسؤول ذكره أو اتكلم عنه ما بالك بقى أحكم الحاكمين وأعدل العادلين العظيم جل جلاله يذكرك باسمك ويثني عليك نعمة لابد أن نقدرها حق قدرها طيب. قال وتمكين جوارح المكلفين لأداء فرائضه مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق كما قلت الرزق مش مال فقط يا إخوة والله راحة البال رزق وفير قوي إنك تكون مرتاح لا ليك ولا عليك ما تباتش وانت ظالم لأحد ما تباتش وفي عنقك دماء محرمة أو أموال محرمة يا ده أنت نايم بسيط قوي وأنا نايم كده بدعو لكل الناس واحفظوا الدعوة دي يا إخوة والله دعوة لها أثر عجيب قبل ما تنام قول الدعوة دي اللهم اغفر لكل من ظلمتهم أو أسأت إليهم أو آذيتهم واغفر لكل من ظلمني أو أساء إلي أو أذاني ونام نم على هذا القلب السليم اللهم اغفر لكل من آذيتهم أو ظلمتهم أو أسأت إليهم لا شك احنا بشر قد أسيء لك وأنا لا أدري أظلمك ولا أدري أكون سبب إيذائك ولا أدري أو أدري طيب فأنا عايز أتبرأ الآن قبل نومي ربما موتة صغرى أنام ما أقومش أقوم على صوت الملكين من ربه من نبيه ما دينه الموت يأتي فجأة بغتة طيب فأنا الآن هنام فلازم أطهر القلب قبل نومي اللهم اغفر لكل من ظلمتهم أو آذيتهم أو أسأت إليهم طيب في ناس ظلموني وأذوني وأساءوا لا شك واغفر لكل من ظلمني أو آذاني أو أساء إلي أو التذكير ده نعمة نعمة عظيمة قوي في ناس ما يتذكرون هذا إذا الله بسط لنا الأرزاق فلا بد أن نحمده قال وغذاهم به من نعيم العيش نعيم العيش آه والله يا إخوة النبي لما أكل تمر هو هو الصديق وعمر قال ثم لتسألن يومئذ عن النعيم تمر والصحابة بعد كده عامل لهم شويهة صغيرة كده بناكل تمر ولا لا يوميا وعجوة وثريد نعمة ولا مش نعمة نشكر لازم نشكر لازم نشكر ده نعيم يا إخوة والله الماء البارد ده نعيم الماء اللي بنشربه كوباية الماء دي نعيم ده احنا بناكل وبنشرب وبنحلي صح وبنعمل شاي وبنعمل كده. نعم ولا مش نعم نعم والله كم من محروم منها والله يا إخوة لما تقرأوا عن أحوال المسلمين في بلاد المسلمين يعني هتستشعروا عظمة النعمة احنا الآن ساعة الإفطار بنجلس نفطر غيرنا ما ما يعرف. ما فيش إفطار عنده أصلا غيرنا بيته اتهد من القصف أولاده اتشردوا لسه أخ هو في ألمانيا وأنا سوري ربنا ي- يلهمه الصبر ثلاث أولاد له جاي يعني مش جاي من من فرار الويلات في سوريا جه لألمانيا عنده ثلاث أولاد خرجوا الثلاثة غرقوا في النهر الثلاثة والله يا إخوة الثلاثة غرقوا ماتوا في لحظة واحدة ثلاث أولاد نعم أمس قصف الطيران الموت خمسة نعم ولد عائلة نعم 14 واحد طلعوا من أهو 14 عائلة ماتوا إلا اثنين وده أخ أهو يعني شوف لأن القدر قدر يا أخي ربنا يصبروا ولهم الصبر ويجعلهم ذخرا له في الجنة ولأمهم اللهم آمين ولسه أخ امبارح جاني في صلاة الفجر يحكي لي يقول لي برضو أخ سوري عايزك تدعي له غدا قلت له إن شاء الله ندعو له قال لي جه من سوريا أول لما جه هنا ابنه غرق طفل زوجته وضعت غلام فاقد للعقل اللي هو بيسموه المنغولي أو كده شوف الابتلاءات يعني بعد كده لسه من يومين بنته الصغيرة حادث شاحنة كبيرة خبطتها في المستشفى الآن بين الحياة والموت انت في نعمة ولا لا ايه بقى اللي إيه اللي تعبك انت انت زعلان مني وانا زعلان منك هو ده اللي تعبك يا مسكين طب ده يعمل ايه ثلاث اولادي اخوه في فتره فدي قضيه خلي بالك الله يرضى عليك لازم تستشعر النعمه عشان تتعلم الحمد دي كلها ايات ليا وليك عشان نتعلم الحمد قال النبي عليه الصلاه والسلام من اصبح معافى في بدنه الحمد لله الصحه تمام اللهم لك الحمد يا عم الشيخ بس انا مريض رجلي بتوجعني غيرك عنده السرطان يبقى انت مش مريض انت زي العسل اه والله يا اخو غيرك بياخد كيماوي الان انت زي العسل غيرك الان تحت جهاز للفشل الكلوي بيغسل دم يقعد ست ساعات يتغير دمه كله انا ايه اتخبطت رجلي الحمد لله ايه عندي شويه صداع الحمد لله بطني بتوجعني شويه الحمد لله الحمد لله أو لسه بقرأ قصة فتاة كان عندها السرطان عافانا الله وإياكم ودوها بعض المستشفيات في بعض بلاد المسلمين مش هنذكر أسماء إحنا بس عايزين العبرة والآية وال- عشان تتعالج على نفقة ال- الدولة مريضة بالكانسر حالتها متدهورة اللجنة انعقدت الأوراق غير مستوفاة رموها بره ما تتعالجيش بعد يومين ماتت بمرض السرطان انتشر في جسمها كله أجل لكل أجل كتاب لكن الشاهد كانت في معاناة شديدة جدا وألم لا يطاق يا إخوة المرض ده صعب جدا يا إخوة في ناس الآن من الألم محتاجين منها دعوة إن ربنا يخفف عنهم ويعفو عنهم ويشفيهم فاهم؟ أنا الحمد لله صحتي تمام اللهم لك الحمد بمشي وبتحرك وبتكلم وبسمع وبشوف بقوم واركع واسجد غيري ما بيتحركش غيري قاعد على كرسي متحرك عشان يدخل الخلاء ده محتاج اللي يشيله ويحطه واللي ينضف له ده انا بدخل الخلاء لوحدي واقفل على نفسي واشطف براحتي هو لا لازم حد يدخل معاه تخيل تخيل انت المشهد ده يا اخوه حتى لا تستطيع ان تواري عورتك ممرضه تدخل معاك في المستشفى تخليك الخلاء او ممرض وتبقى مستحي طب لو عندك مثلا البول باستمرار كل شوية عايز تخش الحمام حالك يكون ايه ولازم ممرضة تجيلك وتدخلك وتخرجك مفيش ممرضة تظل على حبسك للبول مفيش ممرض تظل إنما أنا في أي وقت أدخل الحمام براحتي صح؟ يبقى نعمة ولا مش نعمة؟ نعمة. فلا بد أن نستشعر النعم حتى نتمكن من الحمد قال وغذاهم به من نعيم العيش الأول ندعو للأخ الأخ ذكرنا به أن يفرج الله كربه ويسر أمره ويشفي ابنته اللهم اشفها وعافيها اللهم اشفها وعافيها وألبسها ثوب العافية يا رب العالمين ألهمه الصبر واجعل ما فقد ذخرا له في جنتك اللهم آمين قال وغذاهم به من نعيم العيش من غير استحقاق منهم ذلك عليه ومع ما نبههم عليه ودعاهم إليه من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود في دار المقام من النعيم المقيم فلربنا الحمد على ذلك كله أولا وآخرا كلام الإمام الطبري في التفسير أرى المقام قد ضاق والحديث عن الحمد ذو شجون فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته